السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في كل مكان من أرض الله أسأل الله أن يحفظكم من كل مكرون سوء وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه يا شباب طبعا سؤال الحلقة الماضية معلش اتأخرت عليكم هنطلع سؤال الحلقة على طول اتفضل حضرتك الصارق سؤال الحلقة الماضية كان بيقول إيه أعيدوا لمصر قوتها تنقذ مستقبلكم هنقلب أعيده وهنقول فعل أمر مبني على حذف النون لاتصالي بأول جماعة وأول جماعة ضمير مبني على السكون في محل وفى فاعل اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل من الإعراب مصر اسم مجرور بالفتحة أو بالكسرة لأن احنا قلنا يجوز منعه أو صرفه قوة مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة والهاء ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه تنقذه فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامة جزمه فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامة جزمه حذف النون وهو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل مستقبلكم مستقبل مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة وكم ضمير مبني في محل جار مضاف إليه عايز تقول الكاف ضمير مبني في محل جار مضاف إليه والميم للجمع مفيش مشكلة ده تفصيل لكن طلبة الثانوية العامة بيفصلوش التفصيل دوت واخد بال حضرتك طيب احنا لوحة الشرف يا ترى مين اللي كسبه معانا مين اللي جاوب اجابات صحيحة هنشوف دلوقتي الاسماء معانا أول اسم معانا محمود علي ماهر من الجيزة الاسم الثاني مروان محمود من الفرافرة الثالث محمد علي محمد أبو العز من الغربية والرابع مي أحمد دي أولى ثانوي للأسف مي ما كتبتش هي محافظة إيه فما كتبناش كريم مصطفى من أسوان وده ما شاء الله اللي اسمه طلع في لوحة الشرف 99% السلفات ثانيه ثانوي محمد رجب محمد من القاهرة إسراء عصام مصرية بتدرس في السعودية هقول دينا مهنا حمدي أولى ثانوي القاهرة لمياء خالد أبو الحسن القاهرة ولاء عبد الشافي علي من أسيوط ومعانا اسمين وأنا بقول الاسمين دول حضرتك قدم لي السؤال بدري دول بعضهم ادهنا النهاردة الصبح والبعض التاني ادهنا مساء متأخر أو بعد ما الحلقة خلصت أو جهزناها فبقول معانا محمد المهدي من القليوبية واختنا آية جمال من الجيزة أرجو حضرتك أنك تبعت سؤال بدري عشان نشوف الصواب ونبدأ بقى ننتقي الأسماء ولوحة الشرف وإن شاء الله كلكم في لوحة الشرف ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا شباب معانا النهاردة والدرس هيبان مع حضرتك دلوقتي نحو ولن نافية للجنس حلقة اليوم بنتقابل مع النحو لن نافية للجنس أول درس من دروس النحو في الصف الثاني الثانوي وطبعا طالب ثالثة ثانوي اوعى تقوم لما هشرح نحو لتانية ثانوي وهو كل النحو اللي في تانية موجود في ثالثة حضرتك معانا إن شاء الله طيب لأن فيها للجنس دي يا جماعة ايه اول حاجة نعرفها انها بتعمل عمل ان واخواتها طب ان واخواتها كانت بتعمل ايه زمان كانت بتنصب المبتدا وترفع الخبر قول معايا تنصب المبتدا وترفع الخبر يبقى لن نافيه للجنس لما تعمل نفس العمل تنصب المبتدا وترفع الخبر بس طبعا لما تيجي تشتغل شغله إن لابد لها من شروط قالوا لازم ليها ثلاث شروط يا ترى ايه هم الثلاث شروط قالوا لابد ان الاسم اللي يكون بعد لن نافيه للجنس يكون نكره وكمان الخبر لو كان خبر مفرد مفرد وجمله وشبه جمله لو جالي الخبر مفرد لازم يبقى نكره طيب وهنا في النص بالله اسمها ما يبقاش في فاصل وهنا قبل لن نافيه للجنس ما يكونش فيه حرف جر ما يكونش فيه ايه حرف جر زي اجمل مثال في الدنيا في حياتنا كلنا لا اله الا الله اهي لا اله الا الله لما اجي اقول دي لن نافيه للجنس ها ليه يا سيدي لان الاسم اللي بعد منها كلمه اله كلمه نكره طب وفي فاصل بينهم لا متصلين ببعض وهل في حرف جر هنا يا جماعه لا مفيش آه مفيش يبقى دي الشروط الثلاثة الشروط الثلاثة تاني لا وبعدها نكرة ومفيش في النص فاصل ولا قبلها حرف جار قولوا معايا لا وبعدها ايه نكرة نكرة قول صح ربنا يكرمك صح كده لا زائد نكرة وفي النص بينهم مفيش فاصل متصلين ببعض وقبل منها مفيش حرف جر ممكن هو يجي في الامتحان يلعب لعبة كده زنطوطة يعني يروح حط لي حرف كده يشككني في نفسي يروح حط حاطط قبل لا مثلا لما اقول لا مؤمن خائن تمام هيقول لي كده هنا حط لي قبل لنا في الجنس حرف زي همزة الاستفهام ففي طلبة لما يشوف أي حاجة قبل لا يقول إيه ده إيه ده لا دي دي كده مش هش... لا مش هتشتغل ليه أنا قلت ما يكونش هنا في حرف جر طب هنا دي همزة استفهام فيهاش أدنى مشكلة طب ماشي وإيه تاني ممكن يشيل همزة الاستفهام دي ويروح حاطط لي واو أو فاء يقول لي فلا مؤمن خائن أو ولا مؤمن خائن فلا دي هتشتغل شغلة إن ولا لأ قول قلت مش هتشتغل ليه هي الفاء حرف جر قول لي لأ اه طيب يبقى مش يبقى تشتغل يبقى الواو والفاء وهمزة الاستفهام لا تؤثر على لا لا تؤثر على ايه على لا ما شاء الله عليك كل الناس اللي بتقول معايا جميل طيب هقول لحضرتك يبقى كده لنا فيها الجنس هو بقى لو ضحك عليها حط لي اي حاجه هنا ما فيش مشكله جميل يبقى لا زائد نكره وما فيش في النص فاصل ولا قبلها حرف جر كلام زي الفل هنا ضمننا بفضل الله ونعمته نص الدرجه لان السؤال غالبا استخرج لنا فيها الجنس وبعدين بين نوع اسمها اعرب اسمها تمام غير لما يقول لي اعرب ما تحته خط كلام زي الفل تعالى بقى نشوف يا ترى بقيه السؤال بتاعنا ايه يجي يقول لي فلنا فيها الجنس بين نوع اسم لا يا ترى يا شباب ما هي انواع اسم لا النافيه للجنس هم قالوا لي ثلاث انواع في الكتاب عندنا النوع الاولاني ايه قال لي مضاف طب والنوع الثاني ايه قالوا شبيه بالمضاف طب والنوع الثالث ايه قالوا مفرد يبقى ثلاث انواع معانا اسم لنا فيه الجنس اما ان يكون مضاف او شبيه بالمضاف او يكون مفرد تمام مفرد ده مستر يعني واحد اتنين تلاتة مفرد مثنى جمع لا انا كده سمعت كلمة مفرد سمعت كلمة مفرد دي ثلاث مرات ثلاث مرات مفرد مثنى جمع مفرد جملة شبه جملة مفرد مضاف شبيه مضاف كل مفرد غير التاني المفرد مثنى جمع ده من حيث العدد من حيث الايه العدد يبقى مفرد واحد بقوا اتنين بقى مثنى بقوا ثلاثة جمع خلاص ده عدد مفرد جملة شبه جملة دي أنواع الخبر والنعت والحال مفرد مضاف شبيه بالمضاف دي أنواع اسم لا اه يبقى كل مفرد مختلفة يعني قصد حضرتك زي ما كنا بنقول في الخبر هو ما المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة هنا هنقول المفرد ما ليس مضاف ولا شبيه مضاف بالظبط كده معلش في سؤال كده يعني أنا بس هم ليه سموها للجنس الجنس يعني النوع كل حاجة آه قال لك لأنها بتنفي الخبر عن جنس الاسم تنفي الخبر عن جنس يعني إيه يعني لما أقول لها مؤمن خائن أنا بنفي الخيانة عن كل المؤمنين مفيش ولا مؤمن خائن لما أقول لا إله إلا الله خلي بالك عشان دي حتة حلوة قوي بيقولوا علمائنا فيها نفي وإثبات يعني أنت بتنفي بجزء وتثبت بالجزء الآخر بتنفي العبودية أصل في هنا خبر لا محذوف هنا معبود أصلا لا إله معبود إلا الله تمام فقال لي هنا أنت بتنفي العبادة عن كل الآلهة إلا ربنا سبحانه وتعالى عز وجل واخد بالك آه لا إله مفيش إله خالص إلا واحد الله رب العالمين واخد بالك يبقى أنا نفيت العبودية عن كل عن جنس الآلهة آه ما هو, ما هو الهندوس بيعبدوا البقرة عياذا بالله ودول بيعبدوا كذا ودول بيعبدوا كذا لا كل دول باطلين كل جنس الالهه دول مالهمش لازمه كلهم مفيش عباده ليهم الا مين الا الله يبقى انا بنفي الخبر عن جنس الاسم هي دي بتفيد في النحو لا دي تفيد في المعنى لكن كاعراب وكده ما تفيدنيش طيب اول نوع بيسموه يا جماعه مضاف انا المنظر العام بتاع لنا فيها الجنس لا زائد ايه زائد نكره ومفيش في النص بينهم ايه فاصل ولا قبل منها ايه حرف جر كلام جميل قال لي بقى النوع الاولاني لما يبقى مضاف كلمة مضاف زمان كنت انت بتسمعها لما يجي بعد منه ايه لما يجي بعد منه مضاف اليه يعني أول حاجة اسم لا سميناه مضاف عشان بعد منه مضاف إليه طب فكرني كده حضرتك بيه اسم لا احنا قلنا هيبقى لا زائد ايه زائد نكرة ده كلام جميل هنا بقى المضاف إليه اللي يجي لازم يكون نكرة برضه قول لي يا مستر ده احنا كنا زمان واستاذ صالح بيقول لي مدرس العربي يقول يا مستر معلش خلاص ما هو مدرس الدين بقى مستر كل الدنيا بقت مساتر طيب هقول كده لا زائد نكره وهنا في النص ما فيش مصر مفيش حرف جر قول لي احنا كنا زمان بنقول ان النكره زائد نكره دي نعت اقول لك لا بقى ما احنا عايزين نقول مثال بقى عشان تقدر توصف الكلام لما اقول لا طالب علم فاشل لا طالب الأول أول خطوة هي دينا فيها الجنس تعمل عمل إن ولا لا قول لي أعرف منين أقول لك شوف الشروط آه كلمة طالب نكرة والنص بينهم مفيش فاصل وقبل منها مفيش حرف جار تعمل ولا ما تعملش آه كده تعمل الحمد لله كلام جميل ناقص حتة بقى طالب علم أدي كلمة طالب نكرة وكلمة علم نكرة وهي مضاف إليه حضرتك لسه ما جاوبتش على السؤال اللي انت سألته أنا ليه ما قلتش ده نعت زي ما كنا بنقول هقول لك في فرق جوهري ما بين النعت وما بين المضاف إليه النعت بيوصف هقول رجل طويل قصير ذكي غبي ايا كان الوصف بتاعه طيب لكن المضاف إليه بيخصص ويحدد النوع خدت بالك يعني أنا لو قلت كلمة قلم دي أنا مش عارف ده بتاع ايه قلم إيه بالظبط أقول لك قلم سبورة يبقى أنا حددت نوع القلم ده مش قلم بتاع الورق ده قلم بتاع السبورة قلم أستاذ أحمد يبقى ده القلم بتاعنا حددت نوع القلم خصصت القلم ده بتاع مين يبقى دي وظيفة المضاف إليه إنه دايما بيخصص ويحدد النوع هرجع للمثال بتاعي إن كلمة طالب اللي عندك هنا آه طالب علم هل كلمة علم النكرة دي بتوصف كلمة طالب ولا حددت نوع الطالب صح كده برافو عليك ما شاء الله حددت نوع الطالب انا كده حددت الطالب ده طالب ايه علم الله يبقى كلمة علم ما دام اتحددت نوعه لان انا ممكن اشيلها وكلمة علم ما تنفعش توصف طالب اصلا توصفها ازاي تمام يبقى دي حددت نوعه اللي حدد النوع بيبقى يا جماعه واللي خصص يبقى مضاف اليه شاف صباعي فين يبقى مضاف اليه طيب المضاف اليه اعرابه ايه دايما مجرور قديمه قوي طب والمضاف اسم لا منصوب برضه قديمة لسبب ما هي بتعمل عمل إن وإيه وأخواتها يعني بتنصب المبتدا وإيه وترفع الخبر يبقى اسم لن نافية للجنس منصوب أعربها كلها بقى هقول لك لا نافية للجنس حرف مبني لا محل له من الإعراب طالب اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة علم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ولو أنت حبيت تكتب في طالب دي اسم لا منصوب علامة نصبه الفتحة وبين قوسين وهو مضاف ماشي كلمة مضاف دي حبيبي كلمة شرفية ولذلك بزعل قوي من طلبة لما يجي يعرف كلمة علم يقول لي مضاف ازاي بقى دي مضاف اليه المضاف الاولاني انما المضاف اليه الثاني يبقى دي مضاف اليه مجرور علامة جره ايه الكسرة طيب احنا عندنا قاعدة من زمان بنحكيها اسأل ماله تجيب الخبر لا طالب علم ماله ها فاشل صح كده طيب يبقى فاشل دي تعتبر ايه يا شباب تعتبر خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة لا اللي بتعمل عمل مين يا أستاذ اللي بتعمل عمل ها إن وأخواتها اديني قلت يا أستاذ يا أستاذ طارق طيب يا سيدي لما أقول لحضرتك لا محب شر معنا لا محب الأول قبل ما تعرف اتأكد لنا فيها الجنس اه عرفت منين يا أستاذ هقول لك لا وبعدها نكرة ومفيش بينهم فاصل ومش حرف جار تمام محب أنا حددت نوع المحب إنه بيحب إيه شر وعشان تتأكد إن دي مضاف إليه إنك لو شلتها يبقى المعنى عام لو أنا شلت كلمة علم لا طالب فاشل طالب شاي ولا طالب قهوة ولا طالب علم ولا طالب القرب من سعادتك لا انا عايز طالب ايه علم انا حددت كده حددت كلمة اه يبقى دي مضاف اليه زي محب محب ايه انا مش عارف لو قلت لا محب معنا بيحب مين اه يبقى انا حددت بكلمة شر يبقى اللي بيحدد المضاف اليه هعرف كلمة شر ايه مضاف اليه طب واسم لا نوع ايه مضاف هتعرف معايا اتفضل صح ها انا عايز اسمعكم كده يقول اسمعنا ازاي اقول لك بس اعرف بس مالكش دعوة ها هقول لنا فعل الجنس حرف مبني لا محل له من ماشي صح هقول ايه محب اسم لا ها منصوب خايف يقلب عشان مامته جنبه معلش طب يعني حضرتك اقعدي بعيد شويه عشان لو اعرف غلط ولو عرف غلط مش مشكله هعلمه انا ها اسم لا منصوب وعلامه نصبه الايه الفتحه وشر ايه مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره ومع ظرف في معلومه كده ما اعرفش اتسربت منين ان معد حرف جر قول لي سمعناها في ابتدائي معلش معلش عشان انت في ابتدائي مش هينفع يقول لك ظرف مع ظرف والنام مضاف اليه وشبه الجمله في محل ايه يا جماعه شبه الجملة في محل رفع خبر لا النافية للجنس تمام يبقى كده اسم لا نوعه ايه مضاف عشان بعد منه ايه مضاف اليه طيب تدخل عليه بعدها ادخل عليه بعدها الشبيه بالمضاف ما هو لما يقول شبيه يبقى في سنة شبه سنة شبه بين الاتنين يا ترى ايه ما انا عندي الاول برضو هي لا النافية للجنس لا زائد نكرة ده الطبيعي في كله طيب قال لي هيجي هنا بقى بعد النكرة ما يخصص ويحدد النوع قول لي يا أستاذ يبقى نضاف إليه أقول لك لا بس للأسف ولا يعرب مضاف إليه يعني هيبقى زي إيه مثلا زي جار ومجرور مثلا زي حاجة مفعول به فاعل معمول يعني هتعرفها في الوحدة التانية واخد بالك حاجة زي كده تيجي وهنا مش هتنفع تعرب مضاف إليه مثال هاخد نفس المثال ده شايفه؟ اه شايفه هاخده هنا اهو بس هغير فيه لا طالبا للعلم فاشل ده اتغير خالص ده انا حطيت تنوين ودي اول علامة لازم تبقى موجودة في شبيه مضاف لازم يبقى فيه تنوين ولو مثنى وجمع يبقى فيه نون وهنا في جار ومجرور وبرضه نفس القصة ان كلمة للعلم خصصت الطالب حددت نوع الطالب انه طالب ايه طالب للعلم اه بس اجي عربة مضاف اليه ما تنفعش عشان دي جار ومجرور زي ما اقولها بطريقة تانية لا طالبا علما اجي اعرب كلمة علم تطلع مفعول به ليه هتعرف في الوحدة التانية ان شاء الله اه يبقى دي كده يا جماعة ايه اه يعني استاذ بعد اذنك يعني اول ما اشوف التنوين على ضمانتك اقول شبيه مضاف اه طب وهو هيكتبه يعني في اخر السنة التنوين النصب لازم يتكتب تنوين النصب تنوين الرفع والجر ما بيتكتبش الكسرتين والضمتين انما تنوين النصب عشان بيتكتب معاه الف فيبقى لازم يتكتب واخد بال حضرتك طيب وانا بتاكد من عده حاجات واحد ان التنوين موجود اتنين ان في هنا حاجه بتحدد النوع بس ما تنفعش تبقى مضاف اليه فيها تنوين برضو زي دي تمام او فيها ضمير لا طالبا قدره برضو نفس الحكايه يبقى في كل ده علامات ان ده شبيه مضاف طب يا ترى يعربه ايه زيه زي المضاف اخوه بالظبط منصوب كلام جميل هنيجي نعرف بقى هقول ايه طالب اسم لا منصوب وعلامه نصبه الفتحه وللعلم دي جار ومجرور وفاشل دي خبر لا مرفوع علامه رفعه الضمه لا طالبا برضه اسم لا منصوب بالفتح علما مفعول به وفاشل خبر لا تمام طب لما انا اجي اقول هنا هنا بقى واحده جمع بقى اي كلمه جمع هقول لا محبي شر معنا هنا لا محبينا شرا او للشر معنا اه حسيت بالفرق ان احنا لما يبقى فيه اضافة بنحذف المضاف اليه بنحذف بنحذف النون للاضافة محبي هنا مفيش اضافة بس في تحديد فسيبنا النون قلت لك يبقى في تنوين او نون في المثنى والجمع كلام زي الفل كل ده مضاف منصوب شبيه مضاف منصوب طيب والمفرد احنا قلنا بقى المفرد هو ما ليس ايه هو ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف تمام طيب ما ليس مضاف ولا شبيه مضاف مفرد واقف لوحده طب حضرتك قلت المضاف بعد منه مضاف اللي بيحدده الشبيه بالمضاف بعد منه برضه حاجة بتحدده المفرد ما دام واقف لوحده اه يعني ما فيش بعد منه حاجة ايه بتحدده ايوه كده لوحده اقول لا طالب فاشل حددت لا وانا عايز كده عايز اي طالب مش فاشل ما حددتش بقى طالب ايه بالظبط خلاص ماشي هقول لا محبين معنا برضو ما حددتش بيحبوا ايه حلو قوي هقول لا مجتهدين راسبون برضو ما حددتش مجتهدين في ايه ما حددتش اه طب يا استاذ بما انه بيعمل عمل ان اخوات هيبقى اسم لا منصوب لا بقى هنا هنا بقى العرب قال لك معلش اسم لا هيبقى مبني ليه كده بقى لا ما تخافش ما فيهاش حاجه خالص مبني على ما ينصب به في محل نصب شوف علامة النصب ايه وتقول مبني عليها يعني ايه يعني المفرد بيتنصب بايه بالفتحة او علامة نصب بالفتحة نفس علامة النصب هنخليها علامة البناء يبقى مبني على الفتح المثنى الياء يبقى مبني على الياء جمع المذكر الياء يبقى مبني على الياء جمع المؤنث الكسر يبقى مبني على الكسر اه يعني بدل ما اقول منصوب وعلامة نصب الفتحة هشيل منصوب واقول مبني على الفتحة مبني على على الكسر بس كده بس كده طب ما دي سهلة ايه يعني لما اقول معايا بقى لن فيها الجنس عارف الجملة دي ها لن فيها الجنس الله عليك يا استاذ طارق جايب لك كل الامثلة عشان تفرق خلينا على الوضع ده وركز بقى على شمالك اهو هتلاقي لن فيها الجنس ها حرف مبني لا محل له من الاعراب وتعلمنا الحلقة اللي فاتت انه مبني على السكون عشان منتهي بمد طالب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب ماله فاشل خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة ولاحظت لما الخبر مفرد هو بيجي نكرة لا مجتهدين راسبون مجتهدين ده جمع مذكر سالم اسم لا مبني على الياء في محل نصب لأنه بتنصب بالياء طب لو قلت لا مجتهدات يبقى اسم لا مبني على ايه ها ايه قولها انا مستني ع- لو قلت على الكسر سقف لنفسك قول لي التسقيف غلط معلش برافو عليك ممتاز رائع مبني على الكسر عشان جمع المؤنث بيتنصب بايه بالكسره راسبون ها خبر لا مرفوع وعلامه رفعه ايه الواو لا اوعى تقول الضمه ده جمع مذكر سالم يا راجل الواو صح كده وانت معايا صح مرفوع بالواو لانه جمع مذكر ايه سالم ما شاء الله يبقى ده اسم لا مبني على ما ينصب به في محل نصب يبقى انا عندي كم نوع لله كم نوع لاسم لا ثلاثة اول واحد ايه مضاف والتاني شبيه مضاف والتالت مفرد ها لا انا مش عايزك تقربها له بقى انا بسمع لهم دلوقتي ابعد لهم ايوه كده يا استاذ طارق ايوه السبوره بعيده اوعى تبص على السبوره اديني ودنك بس وقول معايا ثلاث انواع لاسم لا ها واحد مضاف صح اتنين شبيه مضاف ماشي التالت مفرد طب الاعراب المضاف والشبيه مضاف اعرابه ايه منصوب زي الفل ها والمفرد منصوب غلط المفرد ايه مبني ايوه كده مبني على ما ينصب به في محل نصب قول انت قاعد معانا ولا ايه ايوه مش انا بقول لك شايفك بقلبي ربنا يحفظك ويبارك فيك تمام يبقى كده ايه مبني اتنين منصوب وواحد مبني اتنين منصوب واحد اوعى تقول لي وصلحه لا مش الكلام ده تهزر ولا ايه ها ربنا يحفظكم ويبارك فيكم طيب يا سيدي ده كده لنا في الايه للجنس ده كل ده لما الشروط تتوفر قالوا حته كده تخص الخبر اللي صحيح يا استاذ حضرتك ما بتتكلمش عن خبر خالص اه الخبر بتاع لا هو الخبر العادي بتاعنا المفرد والجمله وشبه الجمله لو مف... لو جمله وشبه جمله تقول في محل رفع خبر لا ونلتقي بعد الفاصل ابقوا معنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سنعود إن شاء الله حان الآن موعد أذان العصر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
عدنا بفضل الله
رجعنا لك تاني ونقول كان في معلومة عن الخبر كده بنحكي فيها وهي ايه وهي ان الخبر اللي عندي ممكن اشيله لو انا عارفه يجوز حذف الخبر اذا علم من الكلام يعني لما اقول لا انت متفوق لا جدال طبعا انت متفوق ده مبتدا وخبر لا جدال لان في الجنس وعامله جدال اسم لا نوعه ايه مفرد تمام هقول مفرد مبني على الفتح مع النصب فين خبر لا مش موجود ليه ما احنا عارفين اصل اصل الموضوع ايه انت متفوق لا جدال متفوق لا جدال في ذلك طب ما احنا عارفين بقى متفوق مش عايزين نكررها تاني فيجوز حذف الخبر وهي كتير قوي مع لا جدال لا ريب لا شك لا بد لا محاله الكلمات دي كثير جدا ما ما يحذف مع الخبر طيب النقطة الثانية فرضا بقى لن نافية للجنس ما توفرتش الشروط ولا شرط واحد مثلا أي شرط يختل لن نافية للجنس أولا نسحب منها كلمة للجنس هتبقى لن نافية بس ومهملة وغير عاملة يعني لو جه بعدها معرفة ولما أقول معرفة يبقى أي معرفة من المعارف الستة اللي قلتهم لك الحلقة اللي فاتت أي معرفة تبقى لا غير عاملة يبقى اللي بعدها إيه مبتدأ لا محمد موجود ولا علي حضرتك دي جت مرتين أيوة جت مرتين طيب يعني كده اللي بعدها مبتدأ أيوة طيب أو يبقى في فاصل يتقدم الخبر على المبتدأ هقول لا بيننا خائن ولا دخيل لا بيننا خائن أصلا لا خائن بيننا وبرضه جت مرتين اتكررت تمام ولا دخيل واحد يقول لي طب ما دخيل أقول لك لا آه دي معطوفة على الغير عاملة تبقى غير عاملة زيها لا بيننا خائن أصلها ولا بيننا دخيل وبالتالي كلمة بيننا الأولى خبر مقدم ودخ... وخائن مبتدا مؤخر والثانيه برضه مبتدا والخبر محذوف للعلم به طب الحالة الثالثة لو سبقت بحرف جر برضه لا تعمل أنت بلا جدال محترم الباء حرف جر يبقى لا غير عاملة وجدال اسم مجرور وعلى مجرور كسر ايه ده ده كأنها ملهاش وجود ايوه بالظبط كده يبقى لا تبقى مهملة امتى لو الشروط الثلاثة واحد منهم بس يختل لا لا تعمل دي كده بفضل الله ونعمته لنا فيها الجنس وهي التي تعمل عمل إن وإيه وأخواتها ونبدأ هنا استقبال اتصالاتكم ونبدأ نشوف التدريبات اللي نتدرب مع بعضينا عليها إن شاء الله اتفضل يا أستاذ طارق تبدأ الجملة الأولى هتظهر قدامك التدريبات دلوقتي هتظهر جاي حالا أهي لا مطيعا والديه محروم من رحمة الله يا ترى أنا عايز أعرف اسم لا وبين نوعه طبعا الناس اللي شايفة معانا التنوين على طول يقول لي آه التنوين ده حضرتك قلته في النوع رقم اتنين اللي هو النوع إيه يا ترى اللي هو الشبيه بالمضاف ما شاء الله صح طيب الأول اتأكد هي دي لنا فيها الجنس تعمل ولا ما تعملش قول لي اتأكد منين شوف على طول اللي جنبها الكلمة نكرة اه مفيش فاصل ايوه مفيش حرف جار كلام جميل تبقى مطيعا قلنا اسم لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احمد عليكم اسامه السلام اتفضل وبركاته. ازيك يا استاذ احمد الله يكرمك يا ابو حميد احمد انت كنت في ثالثه سنه اللي فاتت اه يا استاذ ربنا يحفظك يا ابو حميد ويبارك فيك دخلت كليه ايه
دخلت كليه علاج طبيعي ما شاء الله لا قوه الا بالله صلى الله أن يحفظك امين يا رب طبعا احمد كانوا من المتصلين ما شاء الله على قناه الرحمه دائما من طلابنا الاحبه ربنا يبارك فيك يا ابو حميد نصيحه سريعه لاخواتك
ان هم يتفوقوا يا استاذ ويتابعوا حضرتك ربنا يحفظك يتفوقوا اه يتابعوني لا هيتخضوا ليه يا استاذ كده ربنا يحفظك جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك يا ابو حميد تقول معانا اتفضل يا استاذ طب أهو.
اتفضل قول يا ابو حميد عايزين بقى نوري الناس اللي في ثانيه الراجل في الجامعه اهو اعرف بقى مطيعا يا ابو حميد
آه، مطيعا آه، اسم لا ها منصوب علامه نصبه الفتحه فين خبر لا يا ابو حميد
محروم جزاك الله خيرا ورفع الله قدرك جزاك الله خير يا ابو حميد ربنا يحفظك آه.
الجملة اللي, ب... اللي بعدها لا خائن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا خائن في أمتنا لا خائن في أمتنا هقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختنا سمية اتفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أستاذ احمد الله يكرمك يا سمية اتفضلي لا خ... لا خائن في أمتنا
لا هنقول خائن مفرد مفرد اعربيه اسم لنا اسم لنا فيها الجنس مبني على الفتح في محل نصب والخبر
آه، في حرف جر امتنا آه، امتنا اسم مجرور عن جر الكسره وشبه والخ- وشبه الجمله في محل رفع خبر طب ما تعربي الضمير بالمرة بقى إنه
آه، والنا اه
أي ضمير يتصل بالاسم يبقى مضاف إليه آه، وال- والنا ضمير مبني في محل جر مضاف اليه جزاك الله خيرا سمية ربنا يحفظك هقول لا نقيضين يجتمعان لا نقيضين يجتمعان الأول دي عاملة ولا غير عاملة ويا ترى الشروط اتوفرت شكلها باين انها متوفرة وشكلها ان كل اللي موجود قدامنا اصلا المفروض ان لا عاملة يبقى احنا عايزين نشوف الانواع بتاعت اسم لا والاعراب والناس اللي هتعرب معانا والتفوق ما شاء الله هنقول لا نقيضين يجتمعان ها نقيضين انا حددت نوع النقيضين قولي لا ما حددتش خلاص يبقى النوع رقم كام بقى ده مضاف ولا شبيه ولا مفرد ها آه بدأ الأستاذ زتار يقول لي شبيه أختنا سمية معانا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا سمية لفظيني مفرد مفرد سمعت يا أستاذ طارق اه الدرس ده تقيل عليك اه مفرد مبني على ايه ده اسم لنا آه، اسم لنا فعل الجنس مبني على الياء في محل نصب مبني على الياء في محل نصب الخبر نوعه ايه آه، خبر جمله فعليه خبر جملة فعلية طبعا الجملة الف... طب انا عايز اعربه بقى يجتمعان ده فعل مضارع ماله الآن فعل مضارع مرفوع علامة آه، رفعه الألف آه، فعل لا.
مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة لا ده افعال خمسة اه فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون ثبوت النون ما شاء الله فين الفاعل والفعل آه، ضمير مستتر لا آه، ي- ألف.
طيب يعود على اسمعي طيب يا سمية الالف والواو وهي المخاطبة اللي في آه، الافعال وألف- الخمسة هي الفاعل وألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل ربنا يكرمك وال- والجملة والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يحفظك يا سمية ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب تمام سمية من أسيوط أعتقد باين هي اللي كانت طلعت الحلقة اللي فاتت لا قارئا للكف مؤمن أختنا الحاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب لا قارئا للكف مؤمن نوع اسم لا يا رحاب هنا شبيه مضاف شبيب المضاف يا طب- أستاذ أحمد اعربي آه، قارئا اسم لا منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة جميل للكف اللام حرف جر و...
ها.
وكف آه، اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة ما شاء الله ومؤمن آه، خبر لا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة جزاك الله خيرا طيب بيقول لا إيمان يا أستاذ أحمد نعم أنا في سنة ثالثة يا أستاذ أحمد انت في سنه ثالثه طب اموريني
آه، عايزة حضرتك آه، تعرب آه، لا إله إلا الله بالسبع إعرابات طيب حاضر حاضر شكرا يا- يا أستاذ أحمد أنا بوجه لحضرتك جزيل الشكر على السنة اللي فاتت كنت بشاهد حضرتك الله يحفظك ويجزيك خير الله جيبك.
يجزيك خير جزاك الله خير ربنا يحفظك جايب يا أستاذ أحمد نعم جايبة 29 ونص في العربي ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك يا اللهم رب.
بارك ربنا يحفظك ويبارك فيكي يا رب طيب العلم.
ربنا يكرمك جزاك الله خيرا يا حاب اكمل معاك يا استاذ احمد طب تكملي معايا حاضر لا ايمان لمن لا امانه له اتفضلي آه، إمامة اسم لا ها منصوب على نص الفتح لا بقى مبني مبني اه انت قلتي شبيب مضاف صح اه ما احنا مش عايزين بقى المعلومه دي عشان كل اللي بيشاهدونا ما يجيش يقول لي ايه ده في جار ومجرور اهو يبقى مبني في تنوين لا دي آه، دي من اللي هي اسم وصول وبعدين في نقطه بقى نعم الشبيب مضاف بيجي من المشتقات وكلمه ايمان دي مصدر تمام اه يبقى ما ينفعش اه تمام يبقى ايمان ها إيمان اسم لا مبني على الفتح في محل نصب في لا تانية في آه، أمانة ها أمانة اسم لا مبني على الفتح في محل نصب جزاك الله خير ربنا يحفظك يا رحاب يا رب لا مدمن آه، مدمن معانا معانا سميه طب خشي سميه معانا ورحاب معانا السلام عليكم عليكم السلام رحاب موجوده اه طيب الاثنين مع بعض اهم بقى احنا هنبدا بسميه دلوقتي عشان هي لسه داخله لا مدمن خمر نوع اسم لا ايه
آه، سديد المضاف شبيه مضاف رايك ايه يا رحاب ايه رايك ايه لا مدمن خمر مضاف مضاف آه، دي مضاف لانها غير يعني دي مخصصه وغير ايوه كده مضاف الاثنين واسمها لحقت نفسها وقالت مضاف صح مدمن مضاف وخمر مضاف اليه ما شاء الله لا قوه الا بالله طيب لا مدمن خمر يستحق العقل وانا ارجو ان الجمل دي تبلغ يا جماعه لان احنا بنبقى قاصدين بفضل الله ان جمل تنفع الناس طيب اللي بعدها لا طالب علم ممقوت نوعه اولها انا مفرد آه، مضاف مين اللي قالت مضاف انا سميه سميه سميه ما شاء الله طب اعربي انت يا رحابه آه، طالب اسم لا م- منصوب على نصب الفتحه الظاهره وعلم تبقى ايه يا سميه
مضاف اليه مجرور على غير الكسره وممقوت يا رحاب نعم ممقوت آه، خبر لا مرفوع على مرفوع الضمه الظاهره ما شاء الله لا قوه الا بالله جزاكم الله خيرا ربنا يحفظكما ما شاء يا الله أستاذ احمد نعم والدتي عايزه اتكلم حضرتك طب تتفضل
ازيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ احمد الله يكرم حضرتك محافظه ايه حضرتكم كل عام وانت طيب الشرقيه ما شاء الله ربنا يحفظكم كل عام وانت طيب منور التلفزيون والشاشه والله الله يحفظ حضرتك ويبارك في عمرك الله يصلح حالك بندعي لك والله من السنه اللي فاتت لغيت الوقت الله يحفظ حضرتك نفسنا نكلمك كده والله الله يكرم حضرتك كل عام ربنا وانت يبارك طيب فيكم.
كل عام وانت طيب وتعدلها وانت بخير يا طيبة رب.
أسأل الله أن يبارك لك في ابنتك وفي بنات المسلمين و- وشبابهم الله يحفظك ما شاء الله جزاكم الله خيرا يا جماعة والله ربنا يحفظكم ولا تنسوا العاملين والقائمين اخواتنا العاملين معانا هم جنود مجهولة قلنا والله ربنا يحفظهم والله لا أنساهم والله ليست مجاملة ليهم هذا حقهم فنحن وهم ما تخصناش لوحدنا احنا وكل العاملين في قناة الرحمة ربنا يحفظ الجميع ويبارك في الجميع يا رب طيب إيه اللي بعدها استرق يلا لا سرور معانا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا محمد لا سرور دائم آه لا سرور دائم آه، مف تبقى لنا في عاملة لان في عاملة سرور آه سرور اس اسم لا مبني لا محل لا آه اسم لا مبني آم، آه مبني على الفتح في محل نصب في محل نصب طبعا لان نوعه ايه يا محمد آه مفرد ما شاء الله والخبر ايه يا محمد آه دائم خبر لا ماله آه مرفوع علامة رفع الضم طب لا متنافسين في الخير نا- ناد لا متنافسين اسف لا متنافسين في الخير نادمون آه لا آه، لا عاملة عاملة ماشي آه متنافسين اسم لا م- آه مبني على ال-
ها اسم لا مبني على الياء لا متنافسين آه اسم لا مبني على الياء في محل ن- آه، في محل نصب لا متنافسين في الخير نادمون
يبقى مش انا حددت التنافس فين اه ايوه تبقى م- مضاف آه تبقى ايوه مضاف ركز ركز ركز بالراحه خالص انا مش عايزك تتلخبط عشان على هو- على الهوا ركز دلوقتي انا حددت صح اه حددت دي يبقى يا مضاف يا شبيه صح ايوه لو نكرتين مع بعض يبقى مضاف يبقى شبيب المضاف يبقى ده ايه شبيب ما المضاف شاء الله عليك اتفضل اعرب آه يبقى متنافسي متنافسين ها آه اسم لا منصوب آه بالياء وعلى اسم لا منصوب وعلامه بالياء.
النصب الياء مم.
في الخير جار ومجرور متعلق بمتنافسين آه خبر آه وبعد كده نادمون خبر-
نادمون خبر ايه خبر لا ماله؟
مرفوع على مترفع ال- الواو الواو حياك الله يا محمد ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك الجمله اللي بعدها يا استاذ طارق ونستقبل اتصال اخر لا عاصيا اباه موفق والله ودي حقيقه اباه وامه برضه تمام طب نقولها ايه لا عاصيا ابويه عشان تبقى الكلام حلو عشان ما حدش الامهات ما يزعلوش مننا اه لا عاصيا اباه اول ما بتشوف التنوين قول لي دي باينه قوي بقى يبقى دي على طول يا شباب صح ما شاء الله الناس اللي بتقول اختنا ايه من الشرقيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا آية عاصيا لا. لا عص... لا عاصين آه، أب- أباه موفق ها
آه، نوعه ايه يا آه، آية عاصين إذا عاصين اسم لام آه، اسم لام آه، منصوب بعلامة نصب الفتح نوعه ايه يا بابا مفر... آه، ش- آه، ش- آه، شبيب المضاف شبيب مضاف انا عايز كده يا جماعة تهدوا شوية خدي نفسك
نعم ايوه كده ايه دي خالص فين خبر لا كلمة ايه
خبر لا موفق موفق طيب الجملة اللي بعدها لا مجاهدي أمة نائمون ديت آه، مض- آه، مضا- آه، ديت مضاف مضاف اه م...
فين مجاهد.
النون آه، ديت حذفت الإضافة ما شاء الله شفتي لما تهدي بقى جاوبي صح ازاي انا مش عايزين توتر طيب آه.
وأمة تتعرب ايه أما مض... آه، أما مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسر ونائمون نائمون خبر آه، خبر لام مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم ما شاء الله ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب طيب الجملة اللي بعدها لا صاعدا جبلا ضعيف لا صاعدا جبلا ضعيف آه.
صاعدا نوع اسم لا آه، ديت شبيه بالمضاف شبيب مضاف نعرف يلا آه، صاعدا اسم لا منصوب علامة آه، النصب الفتح ربنا يكرمك وفين خبر لا ضعيف خبر لا ماله مرفوع علامة رفع الضم ما شاء الله جزاك الله خيرا نستقبل اتصال اخر رجعت سمية تاني ما شاء الله لا قوة الا بالله ربنا يحفظك السلام عليكم يا سمية جزاك الله احمد الله يكرمك لا مؤديا واجبا ومقصر مؤديا آه، نوع ال- اللي انا فيها الجنس ده المضاف ها طب يلا مؤدياً وفين اسم- خبر آه، مقصر مقصر لا مفر من العمل من أجل مصر يا مصريين لا مفر من العمل اتفضلي آه، مفر اسم اللي انا فيها الجنس مبني على الفتح في محل نصب لأن نوعه إيه مفرد ما شاء الله فين الخبر من آه، العمل من العمل لا آه، جزاك الله مفر من مبروك.
العمل تمام طيب ربنا يحفظك هقول ربنا يبارك فيك السلام عليكم يا إبراهيم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل تقول معانا الجملة اللي جاية دي لا معروفا فضل أسامة موجودة لسه
إن شاء الله طيب معانا إبراهيم اتفضل لا معروفا فضله مكروه اتفضل يا إبراهيم محافظة إيه آه، قريوبية القليوبية اتفضل يا إبراهيم معروفا آه، معروفة هتبقى اسم لا مضاف شبيب المضاف ها منصوب علامة نصبه الفتح ما شاء الله والفضل آه، فضل
اه طب ماشي ماشي بلاش دي لسه ما قلناش ده آه، دي لسه.
المعمول بتاعت الوحدة الثانية مكروه مكروه تبقى خبر آه، لا النافية للجنس ها آه، وعلامة آه، مرفوع علامة رفع الضم طب اهدى يا إبراهيم شكلك مضطرب اهدى خالص لا شاهدين حقا معاقبون نوع ايه آه، شاهدين آه، هيبقى مفرد شاهدين آه، مضاف مضاف بالراحة خالص بص يا حبيبي لو لقيت نون يبقى ما ينفعش مضاف خالص او تنوين سواء تنف- تنوين في اسم لا او في الكلمة اللي بعده يبقى ده التاني بقى يبقى شبيب المضاف شبيب مضاف شاهدين ايه حقا يبقى شاهدين
يبقى اس- اسم ده شبيب مضاف اسم لا شبيب مضاف اعرابه آه، يبقى م- منصوب علامة نصبه ال- الياء منصوب على النصب والياء جزاك الله خيرا يا ابراهيم وبكل المتصلين ربنا يحفظ الجميع ويبارك في الجميع طيب هنبدا ناخد سؤال الحلقه بتاعتنا النهارده يا ترى اعلنا فيها الجنس اه طبعا اكيد عشان حلقه اليوم آه لا مواطن مصري وانا ما بنطقش الاعراب عشان تعرفها انت يترك العمل لا مواطن مصري يترك العمل عايزين نشتغل كلنا ربنا يرفع بنا البلاد والعباد وينفع بنا تمام ما شاء الله ما شاء الله يا استاذ طارق اهو جاوب صح اهو زي الفل كده مخرجنا الحبيب طيب طبعا هترسل اجابات عبر الرسائل القصيره SMS والبريد الالكتروني قدام حضرتك Arabic at الرحمه dot TV English by English ما شاء الله ها وبعدها ان شاء الله طبعا ومعانا بقى الحلقات بتنزل على موقعنا في نفس اليوم بتنزل على صفحه البرامج التعليميه لقناه الرحمه على الفيسبوك تابعنا في اي حاجه تقدر تجاوب على سؤال الحلقه معانا على ال SMS كل حاجه متاحه لحضرتك الايميل مفتوح الموقع موجود تابع كل الحلقات معانا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويوفقكم لكل خير اشتغل نعمل من اجل الامه عامه ثم من اجل بلدنا خاصه اسال الله ان يحفظكم وان يوفقكم وان يحفظكم من كل سوء ومن كل مكروه وان يعلي درجاتكم في الدنيا والاخره قولوا امين لا تنسونا من صالح دعائكم والعاملين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته